باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين ناخد موضوع تاني في اتجاه التغيير بعنوان التغيير إلى الصلاة الدائمة بصوا في طلبة أو وصية في الكتاب تبدو بعيدة أوي عننا حكاية صلوا بلا انقطاع دي أو ينبغي أن يصلى كل حين تبان إنها حاجة بعيدة لأن إحنا لما نصلي ربع ساعة بنعتبر نفسنا صلينا يعني إنما ربنا عاوزنا نصلي على طول طب هنعملها إزاي دي والآباء القديسين بخبرتهم قالوا الصلاة هي أهم عمل في عمر الإنسان عشان كده تلاحظوا احنا في صلاة النوم نقول له لأنه ليس في الموتى إيه من يذكر ولا في الجحيم من يشكر كأننا مش عاوزين بس نموت لحسن نوقف صلاة لأنه أهم عمل أهم من شغلك وإنجازاتك وعلاقاتك الصلاة وعشان كده يقولوا الآباء أكتر عمل يتحارب الصلاة والمحبة أكتر حاجتين يحاربهم الشيطان لأن دول يدخلوا السما حتف موضوعنا دلوقتي كلنا بنصلي لكن نفسنا نصلي أكتر ونصلي أعمق لأن ده تغيير لو الواحد فينا علاقته بربنا بقت أقوى عن طريق صلاة أقوى وأعمق وأكتر هتبقى حياته كلها مختلفة وهيبقى سهل يعمل اللي ربنا عاوزه منه لأن كل ما الواحد يصلي أكتر كل ما ربنا حركه زي الشطرنج كل ما الواحد صلي قليل تلاقوه معشق في الأرض كده يعني ربنا عاوز يحركه مش عارف لأنه ماشي ورا دماغه فموضوعنا إزاي نتغير إلى خدام يحبوا الصلاة ويعشقوا الصلاة والصلاة بالنسبة لهم عمل مهم شغلهم طول اليوم وفي كل الظروف الأول نبتدي في لقى 18 المثل اللي حكاه ربنا يسوع قال لهم مثلا أنه في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل يبقى بداية الكلام ربنا عارف أنه إيه سنتعرض للملل عشان لما حد يقول بمل بسرح يا ابني عادي ربنا يسوع نفسه قال معلش بس إيه ينبغي يعني شد حيلك بقى عشان توصل إنك تصلي ما تملش قائلا كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يهاب إنسان حكاية وكان في تلك المدينة أرملة وكانت تأتي إليه قائلة انصفني من خصمي وكان لا يشاء إلى زمان ولكن بعد ذلك قال في نفسه وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسانا فأني لأجل أن هذه الأرملة تزعجني أنصفها لئلا تأتي دائما فتقمعني ربنا يسوع عشان يحببنا في الصلاة على فكرة المسيح لو المجد ساعات كان يدي أمثلة مش حلوة عن نفس يعني إيه هو عاوز يقول مين مطرح مين دلوقتي القاضي الظالم مطرح ربنا حاشا بس هو عاوز يقول إيه إذا كان القاضي المفتري في الآخر من الزن يعني قال ننصفها طب أنا الطيب ما تستفيدوش من الزن معايا فاهمين المعنى إذا كان الست دي بشوية الزن خدت اللي عاوزاه طب أنا اللي بستنى صلواتكم لما تزنوا عليا مش هتاخدوا كتير فإذا ربنا حط مثل بعيد قوي لكن قال لنا شوفوا مفعول الصلاة المستمرة حتى مع شخص صعب كان بالأولى مع إله محب زي ربنا بتاعنا من هنا معلمنا بولس اللي كان يعتقد أنه من أكثر الناس اللي عشقوا الصلاة الدائمة وعرفوها قال صلوا بلا انقطاع فاللي يقول كده يبقى عارف يعني إيه إذا وصل لها أو اختبرها إذا القديسين الأوائل دول يعني مش النساج بتوعنا بس أنبنطونيوس ومكاريوس اللي علمونا الصلاة الدائمة لا الآباء الرسل طبعا دقوها فقال صلوا بلا انقطاع ومن قبل منه كمان داود النبي قال في المزمور بدل محبتي يخاصمونني أما أنا فصلاة يعني إيه في الآية دي جميلة ليه لما تقدم محبة تقابل بخصام ده شيء يربك ويوتر ويغيظ ويلخبط بقى أنا أقدم لك محبة وأنت تقابلني بخصام المخ بقى يروح ويجي لا لا لا لا مش مهم خصام مش خصام أما أنا فإيه فصلاق حبوني ما حبونيش القضية مش كده أما أنا فصلاق قبلوا المحبة بمحبة هصلي قبلوا المحبة بخصام هصلي احترموني هصلي شتموني هصلي الدنيا ماشية هصلي الدنيا واقفة هصلي هصلي مهما حصلي هصلي يعني هصلي أما أنا فصلق إذا الآباء الكبار كلهم عارفوا إنه أحلى حاجة في الدنيا إن الواحد يكبر في حتة الصلاة وإحنا ساعات نفضل محلك سر بالعشر سنين والعشرين سنة يعني تسأل واحد قانونك إيه يقول لك أبانا الذي صبح وليل هو ده قانونك من ساعة ما كنت في حضانة مثلا طب يعني اطلع شوية يقول لك لا ما تحسنا بقينا بنقول مزمورين كويس بس يعني والمزامير التانية ملهاش نصيب امتى هتقول أما أنا فصلا امتى هتقول صلوا بلا انقطاع امتى هتسمع الوصية بتاعت ينبغي أن يصلى كل حين ده كلام لسه بعيد قوي وربنا لما بيقول حاجة بيقولها لنا لينا مش علينا يعني ربنا وصاياه هدايا وصاياه دي هدايا ليه هو عارف انك لما تصلي اكتر حياتك اجمل سعادتك اكتر سلامك يفوق كل عقل انت الكسبان هو ربنا مش ناقصه صلاة عنده ملائكة ورؤساء ملائكة محترمين بيصلوا صبح وليل إنما إحنا اللي هنكسب لو صلينا أكتر تعالوا ندخل الأول على بركات الصلاة الدائمة عشان نتحفز نتحمس نتحمس الواحد يقول إيه صحيح لو الواحد صلى على طول ياه تبقى حياته جميلة أول بركة حلوة الدالة الدالة يعني كلمة الدالة دي بين البشر ما نحبهاش إنما على ربنا محبوبة جداً الدالة يعني المكانة أو ساعات الدلع الدالة عند ربنا معناها اللي بيصلي كتير ومن قلبه بيغلى في عينين ربنا بيبقى قريب لربنا فاكرين موقف في سفر العدد لما أخت موسى مريم وهارون اتجوز الكوشية وطبعا أكيد بتصريح من ربنا أو بأمر إلهي حتة واحدة زنجية بقى هتدخل في العيلة ودي العيلة الملكة يعني ما هي مريم برضو بتفكر بطريقة الدنيا دول الناس كلها ماشية وراهم ازاي وازاي بقى اخوها الصغير يا مريم اكبر من موسى يتجوز واحدة على غير هواها دي اخته فايه طلعتها في دماغ خارون وخرب الدنيا فربنا زعل جدا موسى سكت خالص لانه راجل ما بيعرفش يعمل غير الصلاه هو 100 سنة بس ما بيعرفش يعمل غير الصلاة فاستدعاهم هم الثلاثة كده زي اللي عاملين عاملة قال لهم تعالوا لي على باب الخيمة موسى وهارون ومريم زي الأب بقى اللي إيه في خناقة بين عياله مسكهم يوضبهم قال لهم كلمة جميلة قوي قال لهم انتوا انت يا مريم نبية وهارون ده كاهن او رئيس كهنهم بس انا لما بتكلم معاكم بتكلم بايه بالرؤى بقى الغاز عارفين موسى انا بكلمه ازاي بكلمه زي واحد صاحبي بكلمه وجها لوجه انتوا هتعدلوا على موسى وتقولوا له صح وغلط طب اشمعنى رب موسى وهو الاصغر بقى له المكانه دي عشان الكام 40 ليله اللي بيقضيهم على الجبل كل شويه يطلع له 40 يوم يطلع ما ينزلش تعمل ايه يا موسى قاعد مع ربنا وكل 40 من دول تطلع بيه سلمة سلمة سلمة بقى حبيبه بقى صاحبه فلما موسى يقول حاجة لا مش أي حد فزعل منهم جدا عشان اتكلموا كلمة على موسى وراح موسى بقى ايه بطبطه عشان خاطر يا رب عشان خاطري دول اخواتي الكبار برضه قال له عشان خاطرك نديها اسبوع واحد اسبوع برس وبعدين تفك الدالة المكانة عند ربنا مرتبطة بالصلاة ليه أمنا العذراء دي مفيش زيها لأن حياتها كلها صلاة تعرفش تعمل غير كده برضه تجاوز وقول كده حياتها صلاة لو جمعت الكلام اللي قالته أمنا العذراء في الإنجيل تلاقوا ثلاث أرباعه صلاة اللي هي التسبيحة المشهورة بتاعته تعظم نفس الرب وتبتهج والباقي كلمتين ثلاثة كده على الماشي مهما قال لكم فافعلوا كده حاجات كده خفيفة يعني تطلع الكلمة مع الناس بحساب قوي ليه مش فاضي تتكلم مع حد كل الوقت رايح صلاة فنقول لها ليس لنا دالة سوى طلباتك وشفاعتك لما تصلي أكتر طلبتك أغلى ساعة ما ترمي الطلب لربنا يقول لك حاضر لأنك إيه أصبحت طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله البر ده هيجي إزاي؟ هيجي بالصلاة البر عندنا في المسيحية قرب من الله يقول اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات صلوا بعضكم لأجل بعض كي تشفوا طلبة البار تقتدر كثيرا في استعلاء تاني بركة للصلاة الدائمة الصلاة الدائمة تدي قلب نقي كلنا عندنا أزمة مع قلبنا ما ظنش فينا حد وصل لسه للحتة دي لأنه طوبى لأنقياء القلب لأنهم إيه يعينون الله يعني بيشوفوا ربنا زي ما شايفين بعض كده فطبعا احنا لسه كتير على كده نقاوة القلب هي ثمرة طبيعية لحياة الصلاة تصلي كتير قلبك ينضف عارفين الصلاة دي مرة تخيلت تشبيه كده في العشوائيات لما واحد يجي ينظف حلة ولا طبق ملزق كده محتاج ثلاث حاجات مية والمية تكون ايه سخنة ايوه لان لو مية باردة مش هنخلص وبعدين ايه الصابون ده بتاع الغسيل وبعدين يعمل ايه بعد كده السلكة دي ولا الليفة ويدعك ثلاثة دول ينظفوا الحلة المية السخنة اللي نازلة على طول هي ايه هي الصلاة الدائمة وتبقى سخنة تبقى صلاة حارة الصابون دي كلمة ربنا لأن ده اللي يدوب الدعك ده بقى ايه التوبة التوبة المستمرة التلاتة دول ينظفوا الحلة ينظفوا القلب يخلوا القلب نقي يبرق فلو ما فيش مية سخنة ما تتصورش ان قلبك هينضف هينضف ازاي هتفضل الإدانة وهتفضل الشهوات وهيفضل الكبرياء وهيفضل النكد والقلق والخوف القلب ملخبط لأنه ناقصه صلاة لكن لما تصلي كتير تلاقي كل شوية القلب يتنقى عشان كده نقول قلبا نقيا اخلق فيا يا الله البركة الثالثة للصلاة الدائمة الفضائل راجع تاني أول بركة للصلاة كتير الدالة الدالة دي بقى يعني لما تطلب من ربنا تلاقي ربنا إيه أنت مش أي حد ليه مش أي حد أصل أنت أمبانطونيوس أنت مريجرجس أنت يوحنا المعمدان يعني دول لما يطلبوا وده إيماننا بفكرة الشفاعة دول ناس فهموها صح تاني حاجة انك هيديك قلب نقي طبعا يا بختك لو قلبك تنقى تالت حاجة الفضائل او ثمر الروح ثمر الروح كلمة ثمر فروتس نتيجة ايه في بذرة طلعت جدر طلع منها ساق والساق طلعت لفوق وطلعت اغصان والاغصان طلعت اخضر ورا اخضر وبعدين فين لما طلع الثمر فثمر الروح هو نتاج نمو روحي طويل لغاية ما طلع ايه محبة فرح سلام طول أنا لطف صلاح وداعة إيمان تعفف لما تلاقي واحد باله طويل قوي زي موسى النبي دي ثمرة 40 سنة دي ما جاتش في يوم وليلة في البرية قال له هستفرد بيك وتستفرد بيا انت افتكرت الشغل معايا سهل هتطلع من قصر فرعون تبقى نبي مش تقعد معايا فايه يقعد بالليالي ما وراهوش غير ربنا شوية خرفان حواليه وقاعد يكلم ربنا داود نفس الكلام خد له كورس 15 سنة يكلم ربنا ايليا قاعد في الجبل يكلم ربنا كل ده طلع ثمر الروح إذا ثمر الروح هو نتيجة لصلاة دائمة يبقى اللي عاوز يوصل لأي فضيلة يبقى عارف كويس أن الوصول لأي فضيلة هو نتاج صلاة حارة مستمر في مثل الزارع يقول الذي في الأرض الجيدة هو الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر ساعات ما بيبقاش عندنا طولة بال في الصلاة كروتة وإيه سرحان استعجال ادي وقت شوية ربنا يثمرون بالصبر الثمر عشان تطلع تحتاج إلى صبر بركة أخرى من بركات الصلاة الدائمة النصر على الشياطين نراجع تاني الدالة نقاوة القلب الفضائل ما فيش حاجة ترعب الشيطان زي الصلاة الحارة مفيش حاجة في قصص بقى في البستان أشكال والوان يقول لك الراهب الفلاني ده كان يصلي يجي الشيطان بس معدي في المنطقة يتربط على باب القلابر بدل ما الشيطان يربط الناس بقت الصلاة تربطه وبعدين ايه الراهب الطيب ده سمع زيطة وصويت كده بعد صلاته فطلع لقى طابور شياطين مربوطين حوالين القلاية قال لهم بص لهم كده بقرف كده ايه الخيبة اللي انتوا فيها دي امضوا واخذوا ودخل يكمل صلاته شوفوا السلطان قد ايه ده لان حياته صلاة شغلته صلاة صبح وليل صلاة وفرحان بالصلاة فاللي يعدي في المنطقة بس منطقة كلها نطفت من الشياطين بسبب صلاته شوف احنا بقى لما الشيطان يلعب بينا بفكر غضب وفكر إدانة ده معناه الشيطان بيقرب قوي ليه الراجل ده عنده مجال مغطي الصحراء احنا عندنا المجال مش مغطينه عشان صلواتنا ضعيف فتلاقي الشيطان يجي وشوشك في ودانك ويحكي معاك بقى و... وياخدك صح... صحوبية و... ليه يعني بيقرب كده وبياخد راحته عشان مفيش صلاة الصلاة قليلة لكن لو بنصلي أكتر ينفع شيطان يقرب شوفوا بولس لأنه كان يصلي كتير قوي يصلي حتى هو بيخدم لما جم ولاد سكاوى يطلعوا شيطان هم افتكروها سهلة افتكروا الشغلة سهلة قالوا له باسم المسيح الذي يكرز به بولس اخرج منه فالراجل بص لهم كده وقال لهم يسوع أنا أعرفه وبولس أنا أعلمه أما أنتم فمن أنتم داهم علقة تمام مسكهم ضربهم ليه وأنتم فاكرين هتلعبوا معايا من غير صلاة تعالوا لي من غير صلاة تعالوا زي واحد النهاردة يفتكر ان المواهب دي ولا اخراج الشياطين دي شغلة سهلة شغلة سهلة من غير صلاة دائمة من غير حياة قداسة ده يلعب بيك وعشرة زيك انت فاكر ايه إنما لو رجل صلاة دائمة يقول لك بولس أنا أعلمه عندنا في معسكر الشياطين مرعب اسمه مرعب ليه اسمه مرعب ما بيبطلش صلاة طول الوقت يقول يا رب يسوع يقول شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع ده واحد ما بيبطلش ينادي ربنا طول اليوم ما بيخلصش صلاه فالصلاة الدائمة تدي مناعة من الشياطين تدي نصرة على الشياطين أي حرب أي مشكلة صار مشكلة في بيتك لأنك رجل صلاة تتحل على طول حرب روحية تتفك لو أنت بتعرف تصلي كويس يقول اخضعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم نقوا أيديكم أيها الخطى وطهروا قلوبكم كل ده بيجي بالصلب اقتربوا إلى الله يقترب إليكم إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي إن قامت علي حرب في ذلك أنا مطمئن ليه لأني بصلي لأني أنا سلام تعالوا بقى ندخل في الحتة العملية يبقى احنا بنقول عايزين نفسنا كلنا نتغير ونطلع كده في حاجة ان احنا نكبر في الصلاة شوية نتقدم في الصلاة لأننا كلنا مبتدئين قوي مقلين قوي بالنسبة للمطلوب هنقول أفكار تدريب كل واحد ياخد فكرة أو تدريب تساعده اختار واحدة بس لأن في أفكار كتير أول تدريب احتفظ بأول اليوم وآخره دايما لربنا تدريب مش صعب أول تدريب عشان توصل لصلاة دائمة عاوزين نغطي ال 24 ساعة لا مش هنبتدي من الآخر نبتدي من الأول على الأقل ناخد أول اليوم وآخر اليوم ما ينفعش تنزل من بيتك من غير ما تصلي وما ينفعش تحط رأسك من غير ما تصلي ده أول مبدأ عاوزين نتفق عليه وكل ما الدقايق دي زادت شوية كل ما اليوم بقى أحلى وكل ما الدقايق دي بقت سخنة شوية كل ما كان اليوم أحلى وأحلى يبقى أنا مش بركز بس في وقت أنا بركز كمان في quality في timing و quality وقت ونوع لأن الصلاة أنواع في صلاة شفايف بس وفي صلاة طالعة من القلب ربنا يسوع له المجد احنا بنقلده في كل حاجة قيل عنه في الصباح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي ومحدش فينا تصور ان وقت خدمة المسيح احنا مشغولين اكتر منه لا مهما كنا في الزمن ده ربنا يسوع برنامج يومه أزحم من برنامج أي حد فيه لأنه كان ألفات مؤلفة بتستناه كل يوم وبتجري وراه ومن قرية لقرية ومفيش طبعا عربيات وطيارات ومع هذا الزحام الحرص على باكرا جدا قام وخرج وكان يصلي وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة برضه وسط الزحمة دي كله لا يخلو الأمر أن تيجي ليلة ياخدها إيه يقضيها كلها مش هنعرف نقضيها كلها طب ناخد منها شوية عشان كده ماري إسحاق يقول إيه الليل مفرز للصلاة يعني ربنا عمل الليل في ذهن الأتقياء عشان نصلي الناس تنام وإحنا نصلي دي التقوى الناس تنام احنا ننام لا احنا ننام زي الناس يبقى احنا بقينا زي الناس احنا مش زي الناس الناس تنام احنا نقعد نصلي فأول تدريب احتفظ واحترس لأول اليوم وآخر الأول اليوم لو هرب اليوم هرب افتكروا القاعدة دي لو بداية النهار راحت منك النهار كله راح واحد من القديسين قال كده قال بيبقوا الشياطين حوالين السرير مستنينك وانت بتفتح عينيك لو قلت يا رب فزعوا جريوا لو دخلت في الشغل والاكل والزعيق خدوك انجاجي بقى اليوم كله احنا اصحاب اول اليوم بيبان اليوم بيبان من اول لو حريص من الدقايق الاولى انك تكلم ربنا يبقى انت كده ايه ما هتمشي يومك حلو مزمور يقول في منتصف الليل أقوم لأحمدك على أحكام برك برضه ده معناه أنه كان بيستخسر يطول في النوم فيصحى مخصوص عشان يقول له أشكرك يا رب شوف لما الواحد يصحى مخصوص يقول له أنا مستخ يعني مش معقول تبقى قاعد جنبي في الأوضة وأنا نايم أنا أقوم أكلمك شوية في منتصف الليل أقوم هنا مش قايم عشان شغل ده قايم مخصوص اللي ساعات يتزنقوا بالليل ويدخلوا التواليت ما ينفعش طيب بدل اديت لجسدك حق تدي لروحك شوية حق بدل قايم غصب عنك لأنه القيام من أجل الله دي حاجة غالية عند ربنا لما نقول قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لسنا أبناء ليل ولا أبناء نوم التدريب الثاني ندخل على الثاني على طول ضبط الجسد عدو الصلاة الأول الأكل والنوم دي قاعدة تاكل كتير الصلاة تطفي خالص تنام كتير الصلاة تتبخر عشان كده في علاقة وثيقة بين النسك والسهر والصلاة بين الصوم والصلاة جسمك خفيف بتسهر الصلاة تشتغل حلو تنام كتير تاكل كتير تلاقي الصلاة كلام طالع ملوش مفهوش إحساس خالص إحنا بقى إيه بنبين مركزنا عند ربنا بمدى محبتنا للاتنين دول مرة زمان وإحنا شباب راهب كان بيقول لنا إيه أكتر حاجتين الراهب يكرههم الأكل والنوم قلنا له دول أكتر حاجتين إحنا بنحبهم ده فرق الجسداني عن الروحاني الروحاني ياكل مضطر ياكل وينام لانه مضطر ينام الجسداني ياكل عشان ياكل وينام ويستنى النوم ويستخسر يصحى من النوم فرق كبير مش كده ده يصلي ده ما يصليش ده يعرف يصلي ده ما يعرفش الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلوا ما لا تريدون طبعا كل شيء باعتدال كل شيء باعتدال وحسب قامة وصحة كل واحد لكن المبدأ المبدأ انك لما بتمسك على نفسك شوية هتصلي احسن لما تدبها خالص كده مش هتعرف تصلي يقول لأنه إن عشتم حسب الجسد ستموتون ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون واحد برضو من الأباء قال إيه قال الإنسان يشترك مع الحيوان في النوم والأكل ولكنه يختلف عن الحيوان لأنه يصلي فاهمين المعنى؟ الحيوان ما سمعناش عن حيوانات بتصلي لكن الإنسان زيه زي الحيوان قلت يأكل ويشرب فما يميزك كإنسان هو اتصالك بالله فما ما تنزلش للمستوى العادي ده بتاع أكل وشرب تبقى دي الحياة كلها يقول أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا يبقى أول تدريب احتفظ بأول اليوم وآخره للصلاة تاني تدريب امسك على الأكل والنوم شوية اضبط جسدك التدريب الثالث ضبط الفكر والحواس دول تدريبين في بعض يعني العين والودن بيلموا لمؤاخذة زبالة طول اليوم لو شو كمية الزبالة كبيرة قوي تيجي تصلي ما تعرفش تصلي إنما لو عينك بت بحساب ودانك بحساب تيجي تصلي تطلع صلاة كويسة فاهمين أقصد إيه؟ صار واحد قاعد يسمع في حكاوي حكاوي حكاوي يجي يصلي ما هو كل الحكاوي طالعة في الصلاة مش عارف يصلي عمال يتفرج على اللي رايح واللي جاي واللي بيعمل واللي كل المناظر اللي قاعد يبص عليها دي اتخزنت مش عارف يصلي إنما اللي لامم ودانه ولامم عينيه ضابط حواسه لما يجي يكلم ربنا يعرف يكلم ربنا في نهاية المزمور الخمسين بنقول ايه ولتبنى أسوار أورشليم فكر الآباء في دي ايه ضبط الحواس أسوار أورشليم هي دي ولتبنى أسوار أورشليم يعني حواجز على الثلاثة دول حينئذ تصر بذبائح العدل قربان نوعا عشان لما تصلي يطلع صلاة حلوة لأن في أسوار إنما الحكاية المفتحة دي تيجي تصلي ما فيش صلاة كيف يصر الله بصلاة اللي عينيه سايبة واللي ودانه سايبة واللي لسانه سايب هيصر بيها ازاي القديسين من عشقهم للصلاة طفشوا وطلعوا الصحراء عشان ما يشوفوش وما يسمعوش حد غير ربنا فلما يصلوا الخط مفتوح طب احنا مش مش زيهم طب على الاقل نجاهد في ضبط حواسنا يقول لي تكون أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يبقى كل اللي بقوله كل اللي فكر فيه مرضي عند ربنا عشان كده يقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم تصوروا واحد عينيه عمال يبص على الأيقونات أو يقرأ كتب روحية أو يقرأ الإنجيل ودانه تسمع وعظات أو ألحان أو مزامير طول اليوم بيسمع كده وبيبص على كده يجي يصلي سهل قوي سهلة قوي ليه ما هو نفس الجو من كلام الإنجيل هيصلي من الوعظة اللي سمعها هيصلي من الحكاية الحلوة اللي قراها هيصلي ماشية طبيعي تجديد الذهن فشكله بيتغير الصلاة مش بعيدة عن قلبه إنما واحد عينيه ودانه في الدنيا زيادة الصلاة بعيدة عن قلبه فمسافة منه للصلاة ما يعرفش يدخل في ربنا بسهولة التدريب الرابع الصلاة السهمية بقى دي بيقولوا هي دي الحل الجذري لوصية صلوا بلا انقطاع لأنه طب اللي بيصلي باكر والنوم أول اليوم وآخره كويس واللي بيحاول يمسك جسده برضو كويس واللي بيحاول يربط على حواسه وأفكاره كويس عشان تنقطع الصلاة لكن ما عملناش حكاية كل حين لسه بدري على كلمة بلا انقطاع الحل بقى الأساسي لفكرة كل حين وبلا انقطاع انك تظبط نفسك على الصلاة او تظبط الصلاة على نفسك ودي بقى الاختراع اللي اخترعوه الاباء بتوع البرية اللي سموه صلاة يسوع او الصلاة السهمية واتمنى كلكم ترجعوا تقروا كتاب سائح روسي في ضروب الرب كتاب جميل قوي لانه بينقل خبرات 2000 سنة من الصحراء ده راجل تقي روسي سمع الآية دي وهنك كده وقال مش فاهم يعملوها ازاي فابتدى يدور على الأديرة يقول لهم ايه دي يعني ايه صلوا بلا انقطاع طب قول له انها صلوا مزامير صلينا مزامير صلوا الصبح صلينا الصبح لكن بلا انقطاع دي لغاية ما راح لشيخ عجوز قال له اقول لك وابتدى يعلمه يقول يا ربي يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني انا الخاطئ ويظبطها شهيق وزفير يعني نصها شهيق والتاني زفير وابتدى بقى يتمرن عليها ألف وبعدين ألفين وبعدين خمس تلاف وبعدين عشر تلاف مرة في اليوم وبعد كده ما بقاش بيعد ليه وهو نايم بقت تطلع لوحدها خلاص اتعود عليها لدرجة انه وهو بياكل بقى يقولها بيقولها في دماغه على الأقل وهو نايم زي اللي علقت معاه خلاص ما هو طول اليوم شغال فبقت زي دقة الساعة زي النفس اللي طالع من غير ما تاخد بالك حد فيك وهو بيتنفس متابع نفسه يبقى مريض لو عمل كده إنما النفس طالع داخل والقلب بيدق شغال وانت مش واخد بالك فالآباء قالوا تعالوا نوصل إن أنا أصلي من غير ما أخد بالي تبقى الصلاة شغالة مع دقة القلب ومع النفس لوحدها إيه دي صلوا بلا انقطاع ودي طبعا عاوزة تدريب ما تجيش بالسهل شكلها سهل لكن هي مش سهلة عاوزة جهاد طويل بس دي بقى اللي تدخلك في العز كله بقى تجيب اللي قعدنا نقوله في الأول الدالة ونقاوة القلب والفضائل والاستجابة وطرد الشياطين لأنك أنت عايش في صلاة مستمرة شوفوا بقى بولس اللي كان عايشها يقول مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح كل وقت وفي الروح وساهرين لهذا بعينه يعني يصحى بالليل يقعد يكلم ربنا ويسهر بكل مواظبة موضوع في جهات وطلبة لأجل جميع القديسين يعني هو مش لاغي بقية الصلوات بكل صلاة وطلبة واحد يقول لك أتبح سبح أرتل رتل أحكي حكي أقول مزامير قول مزامير ينفع أقول حتة من القداس قول بس ما تعملش فيها السيس يعني أي حاجة بدل هتقعد مع ربنا بكل صلاة وطلبة كل وقت بكل مواظبة وساهرين لهذا بعينه ولأجل جميع القديسين وانت بتصلي هتلاقي الروح القدس قال لك تنسيت ان فلان عيان يا رب اشفيه يا رب تنسيت ان فلان محبوس يا رب طلعه وفك عنه يبقى ايه الروح القدس بقى يبتدي يفكرك بفلان وعلان وبتاع عشان القعدة تحلو كده والوقت يطول و... فالصلاة السهمية مفتاح بركات كتيرة قوي يبقى عشان نتدرب على صلوا بلا انقطاع الأول نأمن أول اليوم وآخر اليوم وبعدين نقفل شوية على الجسد في الأكل والنوم وبعدين راقب الحواس والأفكار وبعدين نتعود على اسم يسوع طول اليوم بأي طريقة على فكرة برضو احنا كناس في الدنيا يعني مش بالضرورة ناخدها بالحرفية اللي قالوها القديسين الكبار صعب علينا تقول يا رب يسوع ارحمني ماشي يا رب يسوع اشكرك ماشي يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ماشي يا رب يسوع المسيح بحبك ماشي قول اللي تقوله بس حط اسم يسوع المسيح كتير دي اهم حاجة في الشغلة دي في حكاية كده من حكايات أليشع غريبة شوي مرض أليشع مرض الذي مات به فنزل إليه يؤاش ملك إسرائيل أليشع ده بقى على آخره كان إيه زي إيليا كده قمة يعني والناس عارفين إنه ده شخص عظيم جدا فراح يؤاش يبوس إيده لأن عارف إن أبوه إليشع هيمشي وبكى على وجهه وقال قال نفس اللي قاله أليشع من سنين لأبوه إيليا قبل ما يمشي يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسان الظاهر أليشع زمان حكى لهم قال لهم أنا شايف أبويا طالع في المركبة قلت له يا أبي يا أبي هتسيبنا ده أنت مركبة إسرائيل وفرسانها يعني كل غنى إسرائيل فيك أنت يا إليه فقام يقاش قال لأبوه أليشع نفس اللي قاله أليشع لأبوه إلي زمان قال له يا أبي يا أبي يعني أنت قوتنا الحقيقية بسبب صلاتك فقال له إليشع عمل حاجة غريبة جدا قال له خد قوسك وسهاما طبعا بيسمعوا الكلام دي طاعة عمياء عندهم فمسك القوس والسهم هما في الأوضة الراجل بيموت ثم قال لملك إسرائيل ركب يدك على القوس فركب يدك ثم وضع إليشع يده على يد الملك يعني إليشع بالعافية كده حط إيده على إيد إيه يقاش وهو ماسك القوس والسهم متخيلين المنظر وقال افتح الكوه افتح الشباك فتح الشباك ايد إليشع على ايد يؤاش عشان ايد إليشع دي ايد ربنا لان دي ايد الكهنوت فحاطط ايده على ايده عشان يقول له يلا انا ربنا معاك اضرب هيضرب في الهواء اسمع الكلام ما تناقش ما بيناقش ارمي فرمى فقال سهم خلاص للرب وسهم خلاص من ارام ارام دي كانت بلد عدو فانك تضرب ارام في افيق الى الفناء ثم قال خذ السهام فأخذها ثم قال لملك إسرائيل اضرب على الأرض حاضر مسك السهم كده بقى يضرب السهم في الأرض فضرب والتاني إيده على إيده وساكت فضرب سهم ضرب التاني ضرب التالت وبيبص لأبوه أبوه ما بيتكلمش فوقف وقف يعني توقف فغضب عليه رجل الله احنا ما احنا كلنا كويسين وقال لو ضربت خمس أو ست مرات حينئذ ضربت أرام إلى الفناء أما الآن فإنك إنما تضرب أرام ثلاث مرات بس ايه الحكاية الغريبة دي ليه علاقة بالصلاة الدائم يعني ايه ساعات الواحد يضرب مرة واثنين وثلاثة ويزهق أو يقول ما كفاية ما صلينا يا أخي كمل وقفت ليه كنت زمانك خلصت منهم كلهم كمل هو انا قلت لك وقف فاهمين المعنى يقولوا الاباء ايه ما تطلعش من الصلاه غير باذن الهي مش ايده على ايدك هو ينفع تقف قدام ملك وتمشي من غير ما يقول لك انصراف ما تستنى كمل قال له لو ضربت شويه اكتر كنت زمانك تخلصت من ارام الى الابد معناه ايه كل صلوه سهم لكن احنا نيجي على ثالث سهم ونقول كفاية كفاية ليه انت زعلان ليه ايد ربنا على ايدك ما تكمل اقعد اضرب اضرب اضرب لغاية ما يقول لك كفاية كفاية العمر يعني اذا الصلاة الدائمة لا تحتاج الى توقف بقدر الامكان ما توقفش ما تجيش تقول اما انا قلت ربع ساعة يعني ما انت ما تكمل ما انت خص... انت هتخسر لو وقفت اتعود عليه عشان ما توقفش الصلاة السهمية هي كل سهم طالع لربنا مش بالضرورة صلاة يسوع لكن هم عادة بيتقال دي على دي لكن أي كلمة بتقولها لربنا بإلحاح بيسموها صلاة سهمية يعني ساعات ناخد تدريب كخدام نقول ايه طلع اي ثلاث كلمات من المزامير وصلي بيهم كتير قول استمع يا رب طلبات يلا قولها كتير ارحمني يا رب ارحمني قولها كتير عليك توكلت نفسي يلا زين يعني ممكن أي آية صغيرة قوي تصلح أن تكون صلاة سهمية إنما الأقوى والأقوى بقى لما تربطها بصلاة يسوع أو باسم ربنا يسوع لأن اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى فإضافة أخرى مش بس إلحاح الصلاة وتكرار الصلاة ربط الصلاة الملحة باسم ربنا يسوع له المجد ده بيخليك زي العيل اللي جري على ابوه ودخل في عبه كده خلاص محدش يقدر يقرب منه زي زمان لما كانوا يدخلوا الحصن في الدير ويشدوا القنطرة بس البربر يقعدوا تحت السنة الجاية براحتهم محدش يقدر يدخل الحصن فانت بتركض وتتحصن براحتهم الشياطين بقى مقدروش عليك ابدا معلمنا بولس يقول كل ما عملتم شوفوا ده سر الصلاة السهمية أو صلاة يسوع كل ما عملتم بقول أو فعل يعني وانت بتشتغل اسم ربنا يسوع وانت في العملية اسم ربنا يسوع وانت في الصيدلية وانت بتحشي السنة اسم ربنا يسوع المسيح كل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والأب يعني ممكن تقول له رب يسوع المسيح أشكرك كل وكل كلمة وكلمة تستخسر وتقول يا رب يسوع المسيح بقول أو بفعل جميلة كلمة أشعياء لما يقول في طريق أحكامك يا رب انتظرناك شوفوا الآية دي إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس دي النفس بقى إيه اللي اتبرمجت صح بحيث لما يبعد عن الصلاة عشر دقايق يحس بقلق في حاجة ناقصة في حاجة غلط ليه بقاله شوية ما اتكلمش مع ربنا طبعا احنا بعيد عن الكلام ده لسه بس القديسين يحسوا بكده إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس يبقى دول بقى طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون ستة تدريب آخر من تدريب الصلاة الدائمة احنا كل ده عشان نوصل للآية بتاعت ايه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يومان أو نتغير في اتجاه ناس نحب الصلاة نعشق الصلاة تدريب الشكر المستمر الناس فاكرة أن الصلاة أن الواحد يقعد يطلب طلبات ما الطلبات مهما طلبتها تخلص في عشر دقايق إنما الصلاة ليه بتبقى ممكن تستمر بالساعات هي صلاة الشكر ليه لأن كلمة أشكرك يا رب تقولها آلاف وملايين المرات أول ما أبونا في القداس يقول فلنشكر الرب تلاقي الشعب كله قال إيه مستحق وعادل دي غشنها من السماء لأن في السماء بيقولوها على طول مستحق وعادل أن تأخذ لأن لك المجد والكرامة والعزة دي واخدينها من الرؤية فاحنا في القداس بنقول ايه يلا نعيش الإفخارستية ذبيحة الشكر يلا نسبح زي اللي سبقونا اللي قاعدين طول الأبد يقولوا مستحق مستحق مستحق الشكر تستاهل الحمد إذا تدريب من تدريب الصلاة الدائمة إنك ما تبطلش تقول أشكرك يا رب لأن فعلا يستحق الشكر على العمر على النفس على الخطوة على الحياة على الظروف على العيال على النجاح على البركات على التجارب كله يستاهل الشكر شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح هنا لم كل اللي فات شاكرين على طول في كل الأمور وفي اسم ربنا يسوع يبقى حط صلاة يسوع على الصلاة السهمية على صلاة الشكر على ويبقى شغال عليها على طول كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح نتيجة ده كله يقول ليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين خليكوا دايما في وضع شكر طول الوقت موقفك موقف شكر معلمنا بولس كان في كورنثوس عنده مشاكل كتيرة جدا أكتر رسالة فيها مشاكل في حوالي 15 مشكلة إنما أول ما بدأ الرسالة قال إيه أشكر إلهي في كل حين من جهتكم وبعد كده سلخهم في الرسالة إنما في أول الكلام قال لهم بشكر على طول من جهتكم على نعمة الله المعطاة لكم كل نسمة فلتسبح الرب كل نسمة دي يعني النفس مفروض نوصل لكده كل نسمة فلتسبح الرب يعني على الأقل تقول له أشكرك يا رب تدريب آخر ضبط اللسان بمعنى إيه لما الواحد يتكلم مع الناس كتير يتكلم مع ربنا قليل لما يتكلم مع الناس قليل عنده فرصة إيه يتكلم مع ربنا كتير اللي يرغي في الدنيا مش بتاع رغي مع ربنا اللي يرغي مع ربنا مش بتاع رغي في الدنيا فحدد موقفك تحب تحكي كتير في الدنيا يبقى انت مالكش في الصلاة كتير تهرب من الناس وتتكلم بحساب يبقى انت غاوي صلاة فانت ايه افشينك في السماء يعني مش هتعرف تستخب باينة قوي بدل تحكي كتير مع اي حد في اي حاجة يبقى انت مش بتاع صلاة مش بتاع صلاة مرة واحد من أبائنا زمان لما نزل إنجلترا أول مرة يعني فاللي بياخده من المطار عاوز بقى يفرح سيدنا بقى يتفرج على إنجلترا يعني لندن وبتاع ففي السكة وكان خادم يعني فقال بص سيدنا الحتة دي بقى مش عارف ايه الحتة دي بقى سيدنا فضل مطول باله عشر دقايق وبعدين قال له ما تكمل مزاميرك يا ابني وتسيبني في حالي هو سيدنا عاوز يقول مزامير وعاوز يكمل صلاته والتاني عمال يقول له بص مش عارف ايه وبص مش عارف ايه بلاد كلها شوية تراب في الآخر شوفوا الموضوع مفيش بريق بقى بلد جديدة و... في حاجة أهم حاجة اسمها نكلم ربنا ربنا أهم من ده كله فهنا اللي يمسك لسانه يعرف يدخل في الصلاة اللي لسانه مفوت ما يعرفش يدخل لعمق الصلاة أبدا طول ما في أخطاء كتيرة للسان هتفضل الصلاة سطحية يقول لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا إن كان أحد لا يعثر في الكلام ذاك رجل كامل يا بخته لو واحد ما بيتزحلقش في ولا كلمة يا بخته ده كامل ده بتاع صلاة قادر أن يلجم كل الجسد ومن العذر أجمل مثل الحتة دي أما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام وتفكر به في قلبها يقولوا لها ده ابنك هيبقى وهيبقى والرعاة يجوا يحكوا حكايات والمجوس يسجدوا ويحكوا وهي تبتسم كده وتسمع وتكمل صلاته وتفكر في اللي بتسمعه بس لكن ما تردش إلا بمنتهى الاختصار والأدب لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين لعل ينبوعا ينبع من نفس عين واحدة العزب والمر هل تقدر يا إخوتي تينا أن تصنع زيتونا أو كرمة تينا ولا كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذبا يعني اللسان اللي يتكلم مع ربنا ما ينفعش يتكلم عن الناس ما ينفعش يكذب ما ينفعش يحلف ولا يستم ولا يغضب ما هي مية مالحة مية عذبة يا تينا تطلع تين يا كرمة تطلع كرم لكن اللسان شوية كده شوية كده في حاجة مش مظبوطة آخر تدريب فعلا ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمال الصلاة بالمزامير والآيات من أجمل طرق قراية الكتاب لما تقرأ جزء من الإنجيل حك فيه مع ربنا دي طريقة الكنيسة في قراية الإنجيل أديكم مثالين في الأجبية مثلا نقرأ مثلا في نص الليل صلاة ايه مثلا يوحنا سبعة بتاعت المرأة الخاطية تلاقي القطعة وراها ايه اعطيني يا رب ينابيع دموع كما اعطيت المرأة الخاطية فهمتوا عملنا ايه قرينا النص والحكاية اشمعنى هي عرفت تغسل رجليك بدموعها وانت فرحت بيها طب ما تديني زيها واضح الاتصال يبقى انا بصلي بكلام الانجيل فكل كل نص بتقراه كل حكاية تحط نفسك فيها تحشر نفسك فيها تدخل دماغك فيه أنا عاوز من ده ما أنا زي الناس دي طب اعمل معايا كده طب أنا مش فاهم دي طب اوعدني زي ده فأنت بتكلم ربنا بكلام ربنا والأسهل والأسهل المزامير لأن أنت بتكلم ربنا بالروح بكلام الروح القدس اللي كتبه في المزامير طبعا لما نكون حافظين كتير هتفرق معانا ليه تصوروا بقى هقول الجيل ده يعني كبرنا شوية والحفظ بقى صعب بتكلم على الكبار لكن الشباب اللي طالع دول في ناس غيرنا بيختموا كتب قد كده واحنا كتاب المزامير عيالنا اللي طالعين في الدنيا دي نسيبهم ما يحفظوهوش عيال ابتدائي وعيال اعدادي ازاي ده احنا عاوزين نفرق لغايه ما يحفظهم لان هي دي اللي هتحفظهم نشتغل عليهم لازم يحفظوا ونديهم جوائز ونفرح بيهم لغاية ما يحفظوا أكبر عدد من المزامير عشان لما يبقوا عندنا والمخ يعطل شوية ويبقى زي عربيته ولا يبقى تبقى واقفة في المطبخ ولا مش عارف في طابور العيش اشتغل مزامير لأنه مش محتاجة لا تفتح أجبية ولا خلاص في رصيد طب احنا ليه ما نحوش اللي عاوز يصلي كل حين ولا يمل لازم يحاوش الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات كل كاتب متعلم يخرج من كنزه جددا وعتقاء قديم وجديد احنا عاوزين نحفظ على قد ما نقدر ونشجع أولادنا يحفظوا أكتر وأكتر مننا يقول واذكر لعبدك القول الذي جعلتني أنتظر هذا تعزيتي في مزلتي لأن قولك أحياني قيمة الصلاة بكلام الكتاب أن كلام ربنا يحيي النفس أنت يا رب قلت الكلمة دي تفرحك وأنت بتقولها يقول خبأت كلامك في قلبي كي لا أخطئ إليك يبقى نراجع تاني قلنا تمن تدريب نتعلم بهم الصلاة دائمة أول تدريب أول اليوم وآخره تاني تدريب امسك على جسدك أكل ونوم ثالث تدريب امسك على مخك وحواسك الرابع تعود ترمي كلام لربنا زي السهام وما تبطلش ترمي سهام اللي بعده حط اسم يسوع في كل صلوة ولح وزن اللي بعده قول أشكرك يا رب على قد ما تقدر مع كل نفس لو قدرت امسك لسانك قوي أنا ما حطيتهاش مع الحواس عشان ليها قيمة خاصة عشان تتكلم مع ربنا أكتر أخيرا كلم ربنا بكلام ربنا لإلهنا كل مجد وكرم